السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله خذوا حذركم فانفروا كلمة جبارة من كلمات القرآن وكل كلمة في القرآن كلمة عظيمة ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة بعض الأقوال قالت دي كلام القرآن كلمة قرآنية كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة كلمة الله لما بتيجي في قلوبنا كلمة القرآن لما بتيجي في صدورنا وفي نفوسنا يا جماعة بتؤتي أكلها كل حين الكلمة القرآنية كل آية في القرآن وكل كلمة في القرآن بتملأ قلبنا بالإيمان واليقين ساعة الابتلاء تؤتي أكلها ثبات ويقين ساعة ال- حاجة كان نفسك فيها وما خدتهاش تؤتي أكلها رضا وإيمان بالقضاء والقدر ساعة ال- عايز تصحى للفجر ولا لقيام الليل والدنيا ساعة تؤتي أكلها عزيمة لا يمكن أنام ساعة وانت مشغول ولا أيام امتحانات والأداء ندا تؤتي أكلها لن أؤثر على الله أحد إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي طفق مسحا ستؤتي أكلها كل حين تؤتي أكلها في السعادة وفي النجاح وفي التأثير في الحياة وفي كل شيء يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا هي دي الآية بتاعت النهاردة في سلسلة حكاية آية إيه يعني ايه خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا اقطع اول حاجه لازم تاخد بالنا منها ان ربنا بيقول للمؤمنين في سوره النساء هنا يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم يعني في خطر يعني في خطر على المسلم لمجرد كونه مسلم في المرحله اللي نازله فيها سوره النساء احنا دلوقتي بقى بدايات نزول الشريعه وبدايات حركه السرايا والجهاد في سبيل الله والمجتمع العربي كله مستني انه يعرف ان ده مسلم عشان يقتله انه يوجد في اي مكان فخذوا حذركم انتوا مستهدفين من الجميع دلوقتي كلمه مسلم دي في الجزيره العربيه دلوقتي مستهدفه من الجميع الكل عايز يعمل فيكم اي حاجه خذوا حذركم طب خذوا حذركم ايه بقى خذوا حذركم بدل في خطر فاقعدوا على جنب بقى خذوا حذركم فاهربوا بقى خذوا حذركم فليموا الامور بقى خذوا حذركم فانفروا اشتغلوا لنصر الدين ربنا هي دي اكتر كلمه مأثره في قلبي في الايه يا جماعه خذوا حذركم فانفروا ان لما يكون في خطر بسبب انتمائك للدين الحل ان امنك بايد الله فكأن ربنا بيقول اشتغل لنصره الدين ونحميك مش يبقى الدعوة هي سبب النجاة الدعوة مش سبب خطر كل ما نشتغل في الدعوة كل ما ربنا يأمننا وينجينا ويحفظنا ويجبرنا ويرفعنا ويكرمنا ويفتح علينا ويحفظنا وينور لنا طريقنا ويثبتنا ويهدينا ويغفر لينا ويعدلنا الدرجات في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى خذوا حذركم فانفروا يا رب المفروض يعني المتوقع خذوا حذركم بقى ف- فاهربوا ولا لا لا لا فانفروا زود الشغل عشان ربنا ينزل نصرته عليك وينزل حفظه عليك زودوا الشغل في الدعوة لأن الدعوة إلى الله هي سبب الأمان له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه بعض المفسرين قالوا ده النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتغل في الدعوة المعقبات حرس الملوك ربنا حرسه حراسة ملكية اللي بيشتغل في الدعوة ده الله بيحفظه الله بيحرسه وإذا قرأت القرآن أي في الدعوة إلى الله كما قال المفسرون جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة أي أعداء الدعوة الذين يريدون إيقاع الأذى بالدعاء حجابا مستورا الله يحجبك حجاب رباني ليكي من ربنا عشان شغلك في الدعوة عشان بتشتغل في الجامعة أو في شغلك أو في أي مكان في الدعوة إلى الله عشان بتتكلمي عن ربنا في كل مكان وسط مع أي واحدة في أي مكان الله سبحانه وتعالى يحجب عنك السوء ويحجب عنك الشر يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا الله اكبر لو انت حاسس بالخطر لو انت حاسه بعدم الامان في حياتك لو انت حاسه ان في اخطار عليك في حياتك لو انت حاسس بالقلق لو انت عندك توتر الحل الشغل في الدعوه الى الله الله سبحانه وتعالى يعالج بيه وياتي بالامن بيه ويرتب الاسباب لامن العبد بسببه طيب يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او يبقى ربنا ادى بديلين ادى حاجتين يبقى الايه جابت بديلين البديل الاولاني فانفروا اه بس ده صعب على النفوس قوي يا رب اصل كلمه النفير دي كلمه اصلا صعبه يعني لعلها والله اعلم من النفور اصلا يعني ان مش هيقدر ينفر في طلب علم او ينفر في الدعوه الى الله او ينفر في الجهاد في سبيل الله الا اللي نفر عن الدنيا اللي نافر من الدنيا اللي بيحب الدنيا مش هيقدر اللي بيحب الدنيا روحه مكلبشه فيها حتى وهو بيموت والنازعات غرقه الملائكه بتنزع الروح من الجسد الروح متبته في الجسد بتحب الدنيا وهو ده سبب الم الموت شده ارتباط الروح بالجسد بسبب حب الدنيا انما اللي قال روحه مش مرتبطه بالدنيا الناشطات نشطه تخرج تسيل كما تسيل القطره من فيه السقاء يبقى ال- القضيه هنا يا جماعه قضيه حب الدنيا قضيه حب فانفروا انك تنفر عن الدنيا ان الدنيا تبقى عندك نفور منها ما بتحبهاش مش مجذوب ليها هو ده اللي خلق عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله يصدون بقى عنده صدود بقى مصدود بقت مقفوله من اول ما تشوف محجبه مقفول اول ما يشوف متدين مقفوله اول ما حد يكلمها في الصلاه يا خنقتوني بقى وتهرب من القعده مقفول عشان لو حد قال له صلي ولا قال له عنده صدود من الدين صدود من انه يسمع درس او مقطع ديني صدود الصدود كان بسبب ايه يستحبون الحياه الدنيا الاول كان في حب للدنيا عكس النفور بقى حب الدنيا خلاه يتقفل من الدين يبقى لازم عشان تحب حاجه تنفر من عكسها لو انت نفرت من الدنيا هتقدر تبقى ايه تعمل النفير لنصر الدين ربنا انفروا طب لو انت حبيت الدنيا واستحبتها هيبقى عندك صدود من الدين خدتوا بالكم يا جماعه الدنيا والدين الدنيا والاخره لا يجتمعان في قلب عبد الاثنين ضرتين هيجتمعوا ازاي فانفروا ثبات او انفروا جميعا يعني هو ايه البديلين البديل الاول انفروا طب والبديل الثاني انفروا فانفروا او انفروا لا مفيش بديل اصلا لازم كله يشتغل لنصر دين ربنا سبحانه وتعالى انت مسلم اذا انت داعيه اذا انت مسؤول عن دين ربنا سبحانه وتعالى وعن نصر الدين ربنا في الارض ايه عجيبه ايه عجيبه سبحان الله طيب قبل بقى ما من... نشرح الايه اكتر الايه دي ترابطها مع الايه اللي قبلها ايه يعني دايما فهم الايه بيبقى محتاج ان احنا نشوف الايات اللي قبلها والايات اللي بعدها دلاله فهم الايه في ضوء السياق وعلاقه الايه بالصوره ككل الحاجات دي بتوسع الافق جدا والمفسرين قالوا ايه والفاظ الايه والبحث اللغوي الكلام ده بيوسع الافق نقدر بعد كده نستخلص روشتات من الايه نسقطها على الواقع فالايه اللي قبلها بقى ايه الايه اللي قبلها خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جماعه خليكم مصلحين خليكم ناس شايلين مسؤوليه الدين في الارض وعندكم انتماء حقيقي لنصره الدين الايه اللي قبلها ومن يطع الله والرسول فاولئك الايه بقى اللي شفت غليل الصحابه وشوقهم للنبي عليه الصلاه والسلام ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله الايه دي الصحابه كانوا هيموتوا من الحزن ان هم فين والنبي فين مستحيل يبقوا مع النبي في الجنه بيقولوا كانوا بيقولوا كده احنا فين ومقام الانبياء في الجنه فين فربنا قال لهم لا ده انا ممكن اديكم مقام الانبياء مش لانكم زيهم فاولئك مع الذين انعم الله مش مثل الذين انعم الله مع عشان كده ربنا بعدها قال ذلك الفضل من الله مش ذلك العدل انا ممكن اعاملكم بفضلي واخليكم مع الانبياء في الفردوس الاعلى الصحابه كانوا يذهلوا انا ممكن ابقى من اهل الفردوس الاعلى هو انا فين ودعوه ابراهيم فين انا فين وقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فين انا فين وتضحيه ويقين موسى فين انا فين وقوه عيسى ابن مريم في الدعوه فين انا فين ودول فين ابقى مع دول في الجنه ازاي ده انا ما عملتش واحد في المليون من اعمالهم عشان كده ذلك الفضل من الله ذلك هو ده الفضل الحقيقي مش الدنيا الدنيا ذلك الفضل هو ده الفضل الحقيقي وربنا لو تفضل عليك في الجنة يديك مقامات الأنبياء في الجنة طب اللي يديك دي في الجنة يديك إيه في الدنيا اللي في الجنة ممكن ي... في الجنة الباقية في الجنة النعيم الحقيقي الحاجة اللي لها قيمة يديك ده يبقى في الدنيا ما يدكش يبقى في الدنيا ما يجوزكيش يبقى في الدنيا ما ادكش الذريه يبقى في الدنيا ما يغنكش يبقى في الدنيا ما ينجحكيش يبقى في الدنيا ما يريحش قلبك ويكبر خاطرك يا جماعه ربنا كريم ذلك الفضل من الله سوره النساء من اكتر السور اللي بتعلم الترغيب في رحمه ربنا سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسول يطع الله باداء الفرائض ويطع الرسول باداء السنن الرواتب والنوافل يبقى انسان ملتزم صالح 100 100 راجل بيعمل الفرائض وبيعمل النوافل كما قال المفسرون يبقى الايه اللي قبلها بتتكلم عن اللي بيمشي على الدين صح وانسان صالح وكويس وبيعمل الفرائض وبيعمل السنن الله بفضله يخليه مع مقامات الانبياء في الجنه طيب خلاص بقى انا كده اطمنت بقى كده ان انا ابقى في مقامات الانبياء في الجنه وخذوا حذركم فانفروا قال لا طب ما انا خلاص ما انا الصلوات والسنن والرواتب انت لازم تامن دينك بكل ما تستطيع مش كفايه انك تبقى صالح ولازم تبقى مصلح وكمان الايه دي بعد الايه دي ليه والله اعلم لان الايه الاولانيه اطيعوا الله والرسول فيها صلاح طيب والايه خذوا حذركم فانفروا فيها اصلاح يبقى المؤمن يجب ان يكون في ترقي مستمر المؤمن ما بيقفش عند مقام معين ما فيش حد يا طالع يا نازل لو انت ما بتطلعيش يبقى انت بتنزلي وما اصعب الطلوع وما اسهل النزول يبقى لازم ناخد بالنا عشان ما ننزلش يبقى الايه كان في معنى ان لازم ترقي مستمر طب احنا قطعنا الله والرسول وبقينا متدينين يلا بقى انفروا ثبات او انفروا جميعا يبقى لازم يشتغلوا لنصره الدين وتعبوا عشان نصره دين ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم يبقى معناها ان الصحابه استحملوا كتير قوي ان كان في خطر رهيب على كل مسلم في الوقت ده اي مسلم كان يكتشف ان مسلم يتقتل ومالوش ديه في الوقت ده خذوا حذركم طب اعملوا ايه ما هو ما ينفعش تستنوا ما هم يجوا بقى يموتوكوا لازم هجوم بقى لازم هجوم لازم نفهم يا اخوانا قاعده التغيير في الواقع والحياه شكلها ايه فكان الايه بتقول اهجموا انتم اهجموا انتم على الباطل ما تستنوش الباطل هو اللي يجي عليكم فانفروا ثبات او انفروا جميعا انفروا ثبات اللي هي بدايه حركه السرايا الحركه الرهيبه المذهله اللي النبي عليه الصلاه والسلام سيطر بيها على الجزيرة العربية ومهد بيها وفرش بيها الطريق لمكة السرايا حتة حتة كده نقتل الأرض ننقصها من أطرافها حتة حتة من الطريق ما بين المدينة ومكة الرسول عليه السلام قعد إيه على مدى 8 سنين كده ياخدوا حتة حتة حتة حتة عليه الصلاة والسلام دي حركة السرايا انفروا ثبات ثبات يعني في جماعات صغيره ورا بعض ورا بعض ورا بعض ما تناموش الدين محتاج مجهود مستمر ده ابقى ده ابقى سياسه الحياه كده اي نجاح في اي حاجه عايزه انفروا ثبات انفروا ثبات دي كلمه هي دي سبب النجاح عايزه تخلصي المنهج اللي عليك في الكليه انفري ثبات يعني خلي خدي حته حته حته حته امسكي كل مره ثلاث اربع حتت كده وخلصيهم ثلاث اربع حتت ورا بعض ورا بعض ورا بعض عايز تخلص اي مهمه ده ابقى حته حته حته حته لحد ما تلاقي الجبل اتفتت وبقى صغور صخور صغيره زي ما النبي كسر الكديه كده في غزوه الاحزاب كسرها على ثلاث مرات مش على مره واحده مفيش صخره بتتكسر مره واحده انفروا ثبات يبقى دي السرايا السرايا الجهاديه او انفروا جميعا دي اسمها التعبئه العامه بقى اللي هي في نفير العام اللي هو في خطر داهم على الاسلام فالمجتمع كله لازم ينفر زي في الدعوه كده فترات المواسم او النوازل لازم الدعاء يقوموا لازم الامه كلها تقوم ولازم الامه كلها تشتغل دول نوعين الجهد النصر الدين ربنا انفروا ثبات الجهد المستمر مستمر صغير بس مستمر اللي السرايا او انفروا جميعا الى الغزوات بقى مع النبي عليه الصلاه والسلام اللي الامه كلها خارجه ورا النبي عليه الصلاه والسلام طب يعني احنا عندنا السرايا اسمها سريه انما في القران اسم السريه ايه ثبه انفروا ثبات ثبات جمع ثبه يبقى ربنا سمى السريه ثبه يعني ايه ثبة؟ الثبة هي جماعة الفرسان، يبقى جماعات ورا بعض، طيب جميل جدا، سرايا، الثبة برضو هي مجلس الأشراف في اللغة، يعني الناس اللي خارجه الجاهد اصل دي بدايه حركه السرايا سوره النساء يا جماعه بتتكلم عن البدايات بدايه نزول التشريع وازاي ان في ناس كانت مرعوبه من الشريعه الاسلاميه و... وعايزه تروح تتحكم لليهود وخايفه احسن تكون بدايه نزول الحدود بدايه تشريع الجهاد والسرايا عشان كده انفروا ثبات او انفروا جميعا مش هم مش ع... في ناس مش عايزه تتحرك عشان كده في سوره النساء برضه ربنا سبحانه وتعالى يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله في ناس قاعده مش عايزه تتحرك فربنا بيحرك الصف فدي بدايه التشريع بدايه الدين المدني سوره النساء بدايه الدين بدايه دين ابو بكر وعمر في المدينه بقى بدايه التكاليف بدايه الشريعه بدايه السرايا بدايه تنظيم الدوله بدايه اقامه دوله مبنيه على المبادئ مش مبنيه على المصالح كونوا قوامين لله شهداء كونوا قوامين لله آه كونوا قوامين بالقسط شهداء لله قوامين بالقسط خليكوا في سبيل الله والمستضعفين اعملوا جماعات حقوق انسان خليكوا دولة راعية للمظلومين في العالم خليكوا دولة راعية لحقوق الانسان في الحياة بداية قوية جدا في سورة النساء فهنا بداية السرايا فانفروا ثبات او انفروا جماعة يبقى الثبة اللي هي السرية يا اما مجلس الاشراف دول اشراف الخلق عند الله اللي بيشتغلوا لنصر دين ربنا يا اما الثبة ان واحد يقعد يمدح في واحد يمدح يمدح فقالوا له ده كانه جمع له المدح كله فالثبة كان الله يثني على هؤلاء من فوق السبع سماوات هم دول اهل ثناء الله عليهم اللي بيشتغلوا النصر دين ربنا مش عايز ربنا يثني عليك من فوق سبع سماوات تشتغل في الدعوه الثبة ان الواحد يستمر لحد ما يتم المهمة في اللغة كأن دول هم والله اعلم بمرادي دول اللي ربنا هيتم عليهم الثبات حتى الممات اللي هيشتغلوا في الدعوة اللي هيشتغل في الدعوة من اعظم بركة للدعوة انا لما بكلمكم عن القرآن انا اكتر واحد بتأثر بالقرآن انا عشان احضر لكم آية واديكم آية انا اول واحد استفدت منها اصلا واول واحد حاولت ان انا اطبق فيها اللي بيشتغل في الدعوة هو اول واحد بينتفع من اللي بيدعو اليه يبقى من اعظم اسباب الثبات على الدين هو الدعوة يبقى الثبة الثبات حتى التمام ان كأن دول اللي ربنا هيثبتهم الناس اللي هتنصر دين ربنا جائزة ربانية زي ما ثبتوا الناس على الطاعة ربنا يثبتهم حتى الممات فانفروا ثبات او انفروا جميعا اللي هو النفير العام بقى حالة الطوارئ العامة لنصرة دين ربنا سبحانه وتعالى امام هذا التكليف الرباني وان منكم لمن لا يبطئن وان منكم مش ان منهم ده مش قضيه منافقين بس ده في ناس من المؤمنين لمن لا يبطئن بيتباطأ بيرايح لربنا صلنسيه ما تروحيش لربنا كده بيتباطأ عن الدعوه الى الله يا اما يبطئن بيبطأ غيره هو مش عايز يبقى لوحده بعيد فبيحاول ايه يجذب غيره لحاله الكسل والفتور اللي هو فيها عايزين ننشط شويه يا جماعه عايزين نشتغل شويه يا جماعه عايزين ندعو الى الله عايزين نجتهد في دعوه ربنا سبحانه وتعالى نعم اجر الدعاء الى الله إذا كان من يطع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا سمى الصحبة في الجنة رفقة من الرفق الرفق إن لما أغلط تعاملني برفق الرفق هو التغيير التدريجي والإصلاح إن احنا ناخد بعض برفق كأن الرفق نوع من أنواع عين الجنة كأن الرفق لو جه بينا مع بعض أمام أخطاء بعض هتبقى الدنيا دي جنة كأن الرفق ده من أسباب إن الدنيا تبقى جنة ومن أسباب إن الجنة بقت جنة وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وده الفضل اللي بحقه حقيقي اسعوا إليه وكفى بالله عليما هو اللي عليم بقى بمين اللي يستحق ومين اللي ما يستحقش يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا خذوا حذركم فانفروا النجاة ليس لها إلا طريق واحد وهي نصرة دين الله والحفظ ليس له إلا طريق واحد وهو العمل لنصرة دين ربنا والدعوة إلى الله وليس أمامنا إلا بديل من الاثنين انفروا أو انفروا فيش بديل ثالث غير ان احنا نشتغل لدين ربنا سبحانه وتعالى اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا اللهم امين اللهم امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا